أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر حقيقة الحمد لله كثيرا فقهنا معاني كثير من أنواع الذكر التي نقولها في ظل هذه الأحداث فقهنا كيف نقول الله أكبر كيف نقول سبحان الله كيف نقول الحمد لله كيف ندعو الله عز وجل بتضرع وخشوع وخضوع وعبودية هذه أنا أعتقد من أروع أيام حياتي هذه الفترة التي مرت علي خصوصا ال 18 يوم التي قضيناها في ميدان التحرير وفي غيرها من ميادين الجمهورية ومتابعة هذه الأحداث والله يا إخواني هذه لحظات فارقة في تاريخ الأمة وسترون ان شاء الله من يكتب له الحياه بعد ذلك ويمتد به العمر ان التاريخ يقف عند هذه الايام ليسطر من جديد تغير محاور كبرى لا اقول في تاريخ مصر ولا في تاريخ العالم العربي والاسلامي ولكن في تاريخ الدنيا بكاملها والارهاصات لذلك كثيره للغايه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا الحدث الكبير يحتاج منا الى وقفات كثيره للغايه الاحداث من هذا النوع في تاريخ الدنيا قليله تسير الدنيا فترات طويله من زمان على وتيره واحده ثم تتغير الاحداث في لحظه ثم تعود للسير على وتيره ثابته اخرى فنحن الآن في لحظة من لحظات التحول أو التغير الأساسية التي تحتاج منا إلى وقفات عموم الفترات يشبه بعضها بعضا أما هذه الفترات تحتاج منا إلى تحليل وإلى وقفة وإلى عمق وإلى دراسة وإلا أحيانا تضيع فرص ضخمة هائلة على المسلمين واليوم مع وقفة واحدة من وقفات هذا الحدث إن شاء الله تمتد بنا الحلقات إن كتب الله لنا عمرا والتقينا في هذا المكان يعني كثيرا نحلل هذا الحدث ونستخرج منه ما نستطيعه من عبر وعظات وقفة اليوم مع تحليل لسنة الله عز وجل في التغيير نقف مع هذه السنة الثابتة ولله عز وجل سنن ثوابت لا تتغير ولا تتبدل مع مرور الأزمنة والأماكن والظروف سنن ثوابت فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا في هذا الحدث المهيب الذي مرت به مصر ومنذ أسابيع مرت به تونس والآن تمر به ليبيا نسأل الله عز وجل أن يتم لها النعمة وأن يبارك في ثوارها وأن يخلص في نياتهم وأن يحقق نصرهم وأن يكيد لعدوهم وأن يرفع شأنهم ويعز قدرهم ويكرر هذه التجربة في أماكن أخرى كثيرة في اليمن في الجزائر في المغرب في غيرها من بلدان العالم العربي والإسلامي نسأل الله العزة للإسلام والمسلمين رأينا في هذا الحدث سنن ثابتة من سنن الله في التغيير يستغربها كثير من الناس لكن بدراسة التاريخ نكتشف أنها ثوابت أمر لا يدعو للاستغراب مطلقا من هذه السنن اولا ان النصر والتمكين والتغيير ياتي من حيث لا تحتسب بل ياتي من حيث تكره دي سنه ثابته يعني دايما يحصل التغيير عكس ما انت عايز أنت تريد طريقا بعينه وتحرص عليه وتخطط له وتدبر وتكيد وتمكر فإذا التغيير يأتي من طريق لا أقول مختلف ولكن معاكس لما تريده أنت تكرهه عند حدوثه يحدث في قلبك الكراهية لحدوثه وهذه السنة مضطردة متكررة شيء ثابت وأنا في هذا الدرس أضرب لكم ثلاث أمثلة نمشي معاها في كل السنن اللي هنذكرها اليوم إن شاء الله من سنن التغيير هنذكر ثلاث سنن من سنن التغيير هضرب ثلاث أمثلة بدر وحطين وعين جالوت وتلاقي ان السنه متكرره في الثلاثه وبعدين نسقط بعد كده على الثوره المصريه المباركه وعلى غيرها ان شاء الله من الثورات. في بدر كيف حدث التغيير؟ حدث من حيث يحب المسلمون ولا حدث من حيث يكره المسلمون؟ بالنص القراني من حيث يكره المسلمون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون رغبة المقاتلين في بدر وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم القافلة أو الجيش المكي لما نيجي نعمل استبيان وسط المقاتلين ماذا تريدون جميعا نريد القافلة ماذا تكرهون نكره الجيش ما عندنا الاستعداد الكافي لملاقاة الجيش إنما الآليات التي أعددناها والخطة التي وضع وضعناها والترتيب الذي رتبناه كبشر مدبرون ويمكرون ويعدون العدة كلها تناسب القافلة ولا تناسب الجيش مطلقا هذا ما نريده وهذا ما نحبه ولكن يحدث ربنا عز وجل التغيير من حيث لا نحب وقت المشكلة وقت الحدث كلنا مش مبسوطين مش عايزين كده ونقعد ندعي ربنا كتير ان يمشي المسار في اللي احنا عايزينه ويمشي عكس ما احنا عايزين ونبقى مكتئبين وزعلانين ومحبطين احيانا وعندنا الم و... وربنا في ترتيب تاني خالص سنه ماشيه انت مش عايز الشمس تغرب عشان انت بتحب النهار عيش حياتك زي ما تعيش الشمس هتغرب في ميعادها هتغرب في ميعادها دي قضيه محسومه دي سنه ثابته من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى رتب حياتك على هذه السنه انا بقول لكم الكلام ده عشان كتير من الاحداث ستكرهونها وسيكون فيها الخير ان شاء الله رب العالمين وهذه الايام واللحظات ستشهد كثيرا من هذه الامور واللي بنشوفه في ليبيا دلوقتي كلنا كارهينه وكلنا مش عايزينه والطيارات والمدافع الثقيله والمرتزقه والافارقه وكذا وكذا كلنا مش عايزين هذا الوضع ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اذا شعرت ان هذا الامر تكرهه بشده ويحجزه رب العالمين رغما عن كراهية المؤمنين فأبشر هذه بدايات تغيير وبدايات إصلاح ونهضة وعزة للأمة من حيث لا نحتسب ده مثال بدر ومتكرر في كل الأمثلة حطين ما كنا نريد القتال في هذا الوقت كان عندنا رغبة في الإعداد والترتيب والجمع ويجي أرناط يغدر ويخون فنكره خيانته ونكره غدره ويهجم على الحجيج ويأسر من المسلمين بل يأسر أخت صلاح الدين رحمه الله كل المسلمين في أزمة كبيرة من رحم هذه الأزمة التي نكرهها وما كنا نريدها يدفعنا ربنا عز وجل إلى حطين لتكون العزة والتمكين لحظة فارقة من لحظات الأمة الإسلامية عند لوط الجيش التتري اقتحم العالم بكامله كون دولة من كوريا شرقا إلى بولندا غربا نصف العالم تقريبا أو أكثر من نصف العالم المعمور في ذلك الوقت تحت قيادة واحدة قطب لا أقول أول ولكن أوحد في العالم في ذلك الزمن قطب التتار ودخل على الشام طبعا خد العراق الأول 656 ودخل على الشام خدها كلها ودخل على فلسطين خدها في لحظات قليلة وأرسل الرسالة إلى مصر رسالة تهديدية مرعبة راجعوها في قصة التتار الجيوش التتارية هذه الجحافل الضخمة التي تحكم نصف العالم داخل على دولة بالقياس إليها لا ترى على الخارطة كل العالم الذين يعيشون في مصر والذين يعيشون في خارجها من المسلمين أشفقوا على مصر وكنا نتمنى أن يتأخر هذا الأمر ولا نريده الآن حتى المحبين للجهاد الراغبين في الموت في سبيل الله ما كانوا يريدون هذه اللحظة في هذا التوقيت لأن احنا الحمد لله كان على قيادة مصر قطز وبدأ في الإعداد وعنده حمية وفي علاقة رائعة بينها وبين العلماء وعلى رأسهم العز بن عبد السلام نتوقع لهذه الأمة مستقبل فإذا بالأمر يأتي مبكرا قبل الإعداد ما لحقناش عشر شهور فقط قطز على كرسي الحكم جه التتار كل الناس اللي قاعده تدبر وتخطط بتقول يا ريتهم كانت اتاخروا شويه يا ريت المعركه كانت بعيد شويه عن هذا التوقيت كنا خدنا اعدادنا وفرصتنا وعملنا جيش اقوى وجمعنا المسلمين وعملنا سلاح واعداد وخطط لكن يريد الله عز وجل ان ياتي النصر من حيث يكره المسلمون هذه سنة مضطردة ما ذكرناه في بدر وفي حطين وفي عين جالوت اذكروا في كل مواقع المسلمين التي انتصر فيها المسلمون وفي كل لحظات التغيير التي حدث فيها علو ملحوظ للأمة الإسلامية سواء كان التغيير عن طريق معركة أو كان التغيير بطريقة أخرى من طرق التغيير لكن دائما يأتي في لحظات نكرهها هذه واحدة لكن من سنن الله عز وجل في التغيير أن يأتي التغيير من حيث لا تحتسب بل من حيث تكره السنة الثانية المهمة جدا أن التغيير يأتي في وجود تباين كبير للغاية بين قوة أهل الحق وقوة أهل الباطل ملحوظ مشاهد مراقب دايما ولما اقول دايما يعني سنه ثابته يكون المسلمون في عدد قليل وعدة زهيدة وأعداؤهم من الكافرين أو المتكبرين والمجرمين حسب المرحلة التاريخية المختلفة أعداد هائلة وكبيرة وعدة وأموال وسلاح وتخطيط ومخابرات ومع ذلك في هذا التوقيت الذي فيه فارق ضخم بين القوتين يحدث التغيير ولا ينتظر إلى أن يكفر المسلمون أعدادهم ولا ينتظر إلى أن يقوي المسلمون شوكتهم نحن لا نطلب الضعف ولا نطلب القلة في الأعداد ولا الهزال أو الضعف في السلاح والعدة لكن هذا يحدث هذا رصد للواقع يا إخواننا رصد للتاريخ ورصد لواقعنا الذي نراه دائما يحدث تباين كبير جدا عند لحظات النصر بين قوة المؤمنين وقوة أعداء المؤمنين صليبيين تتار كفار مرتدين انجليز فرنسويين ان دوله غيره كله بكل الطوائف فعلى كل هذه المراحل دي سنه مضطربه ما بتتغيرش وراجع التاريخ بدر اللي ضربناها مثل عددنا 313 او 314 واقصى تقدير 317 وعدونا 1000 طب هو انا مش كان ممكن اجهز 1000 البدر كان ممكن كان في المدينه يوصل 1000 وكان في المدينه ناس متحركون شوقا الى قتال الكفار وكلنا عارفين كلمه انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه كان يتمنى ان يكون في بدر كان ساعتها موجود في المدينه المنوره ما يعرفش ان في قتال أراد الله عز وجل أن يتم اللقاء بعدد قليل في مواجهة عدد كبير ويذكر ذلك ربنا عز وجل تحديدا في كتابه الكريم ليلفت أنظارنا إلى السنن اقروا كتاب الله عز وجل مرة ثانية بهذه الروح روح البحث عن السنن فيما نراه من أحداث قفوا مع كلمات الله عز وجل يقول ربنا عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس هذه صفة الجيش المنتصر في بدر قليل مستضعف ده حتى في سورة آل عمران يقول إيه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هنا الذلة مش معناها ذلة للكفار لكن ذلة العدد القليل والسلاح الهزيل الخطة اللي مفروضة علينا نتيجة ظروف معينة ما كناش عايزين كده لكن يريده ربنا عز وجل هذا التباين الضخم في القوة حطين عددنا كان قد ايه حطين تخيلوا ان صلاح الدين الايوبي رحمه الله يعد العدة من سنة 569 لسنة 583 كم سنة دولت؟ أربعة أرب- 14 سنة 569 ل 583 14 سنة وقبليه نور الدين محمود رحمه الله لسنة 541 لسنة 569 بنتكلم على 28 سنة وقبليه عماد الدين زنكي من 521 ل 541 20 سنة الإعداد ده مع ده مع ده مع ده أسماء ضخمة جدا بتتكلم على عماد الدين زنكي نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي تتخيل أن هذه الأعداء الأسماء لو في وسطنا كم نعد من العدة لقتال المشركين لقتال الصليبيين المحتلين لفلسطين والمحتلين للشام ومحتلين لأجزاء من تركيا لبنان 12000 غريب احنا كنا نتخيل ان الجيش ده على الاقل 200 300 الف وخاصة انه مش بيعد في الصحراء ده بيعد في عمق العالم الاسلامي منطقة ذات كثافة س- سكانية عالية لكن ربنا عايز العدد قليل 12000 والمشركين قد ايه والصليبيين قد ايه 63000 63000 يريد بالمعركة التي يحدث فيها التغيير أن يكون العدد من المؤمنين قليلا وأن يكون العدد من الصليبيين كبيرا دي سنة لو أنا برتب على الورقة والقلم أعد لغيرها صح انا لو برتب احب جيش يكون كبير وجيش عدوي يكون صغير اخذل اعداء اعدائي افرج جمعهم اقلل من قوتهم لاي سبب من الاسباب او باي طريقه من الطرق وانا اكثر من عددي اعمل زي ما تعمل وفي الاخر ربنا هيتم سنته انت لا تطلبها ولكنه يفعلها فعال لما يريد سبحانه وتعالى وطبعا موقعة عين جالوت كلكم عارفين الجيش المصري مع بعض ال- الاضافات من الشام القليله للغايه ضد جيش التتار اللي فتح العالم كله. الارقام تحديدا مش موجوده في الكتب. لكن جيش دوله صغيره للغايه مع جيش دوله عملاقه. يريد الله عز وجل ان يتم هذا الامر على هذه الصوره. تباين ضخم جدا في القوه. لما بتلاقي عدد كده قليل مستضعف وقدامه عدد كبير وحصل صدام ابشر ما تخافش هذه سنة من سنن التغيير سنة من سنن التمكين من سنن النصر الكلام ده بيطمنا طبعا بس محتاج يقين محتاج ان انت تكون فعلا عندك ثقة في الله عز وجل وفي ثبات سننه سبحانه وتعالى السنة الثالثة في التغيير انا قلت هقول ثلاث سنن النهارده في هذا الموضوع النتائج تأتي على خلاف ما حسبت كلية انت حاسب عدة نتائج معينة بالورقة والقلم ومتفائل خلينا ناخد اقصى درجة من درجات التفاؤل في حساباتنا ربنا يجيب لك نتائج اضعاف اضعاف ما حسبت بل تأتي نتائج ما كنت تحلم بها اصلا لما تنام كده وتحلم ما تجيش في دماغك هذا الموضوع ربنا يبعثه لك ده طبيعي جدا دي سنه برضه من سنن التغيير ان تاتي النتائج هائله لعمل صغير العمل بسيط مهما كان كبير فهو بسيط والنتائج مش ممكن كل ده حصل نتيجة عمل صغير زي ده أو عمل سريع زي ده بدر كنا عايزين ايه في بدر خليني اقول لك احنا كنا عايزين القافله وبعد كده خدنا الجيش طب انا دخلت على المعركه خلاص قدر الله ما شاء فعل قدام الجيش وانا بحارب طموحي ايه وانا بحارب الجيش اللي قدامي يعني لو عدينا الحمد لله السجال في هذه المعركه لو انتصرنا انتصار سريع خاطف ورجعنا بسرعه فده فوق احلامنا ما كناش عايزين نقاتل اصلا الحمد لله ربنا نجانا بتقول كده الحمد لله ربنا انقذنا من بين انيابهم كانوا هياكلونا لولا ان ربنا حمانا هذه طموحاتنا فيجي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الموقعة شوفوا النتائج اللي حصلت في يوم الفرقان شوفوا اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه يوم الفرقان ايه ايه يوم بدر يا اخواننا في الاخر يوم بدر عبارة عن التقاء 300 مع 1000 313 يعني 314 مع 1000 يعني بتتكلم على زي ما كنت بقول في دروس السيره النبويه كانك بتتكلم على خناقه في حي من الاحياء كان بلطجي بعتوه في ميدان التحرير ده ده اكتر من كل الكفار اللي كانوا موجودين في بدر حسابات كده فعلا احسبها كده ايه بدر في الاخر لما تيجي تحللها تحليل عسكري ايه موقعها 300 بيحاربوا 1000 في الدنيا وفين في نقطة لا ترى على خريطة الدنيا أصلا ما هي بدر قبل أن تتم فيها موقعها ما هي الجزيرة العربية بكاملها قبل أن تتم فيها موقعها لكن شوف النتائج اتعمل للمسلمين دولة لها هيبة لم يبقى رجل ولا امرأة على سطح الجزيرة العربية إلا ويسمع باسم الإسلام والدين الإسلامي انتشار غير طبيعي تغطية غير مسبوقة للحدث أنا بقول لكم الكلام ده طبعا كل واحد بيضرب دماغه دلوقتي في الثورة المصرية فعلا تغطية غير طبيعية لحدث بسيط في مبدئه وفي منتهاه بسيط لكن نتائج رهيبة كان طموحك ايه بدر انك تموت ابو جهل وليد بن المغيرة العاص بن وائل يعني واحد من اللي طلعوا روحنا كتير قوي ده احنا لما مات كمال الشاذلي قلنا اه الحمد لله شويه في نفس ممكن حد يخش الكليه من غير ما يدفع ممكن مش عارف ايه يعني شويه في حرك زكي بدر انتوا عارفين القصص دي بتبقى مفصلات ونقعد نتندر ونتكلم اه ان حصل معقوله شوف ربنا عزيز شال فلان الفلاني ده طموحك واحد بيحسبها بالورقه والقلم فيجي في يوم بدر سبعين وسبعين يا اخوانا ايه متنقيين الله اكبر والله الله اكبر يعني دي مش حسابات بشريه مطلقه أبو جهل الوليد بن المغيرة عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة عقبة بن أبي معيط العاص بن وائل يعني أنت بتتكلم على إيه؟ ده حتى أبو لهب اللي ما طلعش مات أيام بدر في مكة غريبة جدا والله اللي ما طلعش مات هنا. يعني هو تنقية متنقيين عشان ربنا يقول لك تدبيرك شيء وتدبيره هو شيء تاني خالص حساباتك شيء ومكره هو مختلف عن مكر البشر مختلف تمام الاختلاف زي اختلاف الذات الالهيه عن الطبيعه البشريه هو كامل ونحن منقوصون لن نستطيع استيعاب هذه الحكمه ولو حرصنا هو اله ونحن عباد سبحانه وتعالى يجي موت لك السبعين كده متنقيين ما شاء الله لدرجة ان الناس اللي دخلت احد من المشركين كلهم كانوا ناس طيبين قوي مع كل اللي عملوه في احد لكن كلهم في الاخر اسلموا كل اللي دخل في احد ناس خلاص الاشرار مشيوا وانا بقول لكم الاشرار مشيوا الاشرار مشيوا دي سنه اللي فاضل مش زي اللي راح واللي فاضل ممكن يبقى معاك بعد كده ويبني معاك ويعمر معاك ما تخافش منه لان اللي بيعد ربنا مش احنا هو ده بيت القصيد ان تفهم هذه النتائج الهائله من هذا الفعل القليل فتعرف ان هناك قوه خارجه عن امكانيات البشر تدبر وتهيمن سبحانه وتعالى في حطين طموحنا نكسب الصليبيين مرة في موقعها كده ترفع راسنا انت مركز في حطين جنب طبرية في شمال فلسطين وربنا يفتح لك الباب للمقدس بيت المقدس مش في دماغك دلوقتي مش في حساباتك يفتحوا لك بيت المقدس وبعدها تنساح الجيوش الإسلامية في فلسطين وبعدين نخش لبنان انتصارات ساحقة كنا قبل هذه المعارك مفرقون ومشتتون سوريا سوريا كان جواها إمارة حلب وإمارة دمشق وإمارة حمص وإمارة اللاذقية وإمارة بنياس وإمارة شيزر كل دي دول مستقلة دول مستقلة حاجات صغيرة لا قيمة لها لا وزن لها لكن كل واحدة عليها أمير مؤمنين وعليها جيش وسفراء وشعب وبيتقاتلوا مع بعض كله مسلم فإذا بحطين تفرز لنا دولة هائلة مصر بكاملها مع الشام بكاملها بفلسطين بالأردن بسوريا بلبنان الأجزاء المحررة منها مع أجزاء من تركيا مع أجزاء من العراق مع الجزيرة العربية مع أجزاء من ليبيا نسأل الله أن يحررها مع أجزاء من السودان مع اليمن دولة واحدة كنت تحلم بده؟ مستحيل لكن ده ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى عين جالوت واحنا طالعين نحارب في عين جالوت كل واحد بيقول يا رب يا رب ننتصر ونرجع بالسلام وخلاص على كده والحمد لله الحمد لله ما دخلوش مصر وخلاص منتهى احلامك كده عشان كده كانوا بيقولوا نحارب في مصر ولا نحارب في فلسطين وطلع قطز برأي حكيم نحارب في فلسطين خط الدفاع الأول وإن شاء الله الرأي ده هيرجع تاني في الأيام دي بإذن الله حارب في فلسطين خط الدفاع من الأول أمننا القومي ما ينفعش أقول ملفات داخلية وخارجية هو ده ملفنا فطلع يحارب هناك فإذا بالله عز وجل ينتج من رحم هذه الموقعة اللي منتهى طموحك أن تنجو وأن تمنع التتار من دخول مصر أن تصبح دولة المماليك القطب الأول في العالم الله أكبر طموحك إيه لمصر؟ عايزين مصر بقى تنظف وننظف الأرصفة ولو مع الحيطان وده طموحك ولا هي وظيفة بدل ما تبقى ب 500 جنيه تبقى ب 1000 جنيه و... شقة أوسع شوية و... ده طموح احنا عن نفسنا ننضف بقى شويه ونفسنا مش عارف ايه وحاجات دي بقى. يعني كفايه واللي بيسرق مليار ده كفايه مليون اه لو يسرق مليون بس ونبقى احنا يعني ده طموحنا بس يرحم مش مهم السبعين مليار بس يرحم وخلاص بقى كل واحد لكن ربنا بيرتب ترتيب تاني والله ما تستبعده ان تكون مصر بعد ذلك في مقدمه العالم لا اكون في مقدمه المسلمين طموحك ده لازم يكون على مستوى تقديرك لمن يغير سبحانه وتعالى اصلا حساباتنا البشريه يقول لك والله انا ليا طاقه طب انت ليك طاقه وانا ليا طاقه وفلان ليه طاقه طب ده منين بيتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى كن فيكون هو في حاجه صعبه وحاجه سهله مفيش حاجه صعبه وسهله كله يستوي وهذه عقيده يبقى انا قلت ثلاث سنن كلها بتصب في حاجه واحده السنه الاولى ان النصر ياتي من حيث لا تحتسب بل من حيث تكره السنه الثانيه تباين القوه وقت التمكين او وقت التغيير بين المؤمنين وبين اعدائهم المؤمنين قله والاعداء كثره كبيره السنة الثالثة النتائج أكثر بكثير من تخيلاتك الثلاث سنن دولت بيصبوا في إيه في الآخر؟ الله يفتح عليك وما النصر إلا من عند الله مقطوعة مش النصر من عندك ومن عندي اشتركنا فيه يعني ربنا عمل جزء واحنا عملنا جزء لا مفيش كده وما النصر إلا من عند الله لو النصر جه وقوتنا شوية متوازية لو النصر جه من حيث نحب ونعد لو النصر جه بالنتائج اللي كنا متوقعينها سنشرك بالله عز وجل نقول عملنا وهو عمل اه انا عملت شغل كبير قوي الحمد لله هو بارك لنا كتر خيره دي عقيده مش سليمه الفاعل هو الله عز وجل المغير هو الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مين اللي في الآخر بيغير؟ وربنا سبحانه وتعالى غير أنت نفسك ينزل نصره سبحانه وتعالى غير ما بك تغير ما بك من نعمة وتبدل يغير سبحانه وتعالى الأوضاع إلى الأسوأ كله بإيديه سبحانه وتعالى طب ده احنا ثبتنا في الموقع ولما دخلوا علينا البلطجية فضلنا واقفين ودخلوا الجمال برضه فضلنا واقفين ودخلوا مين اللي وقفك؟ والله لولا ثبات الله عز وجل لك تثبيت الله لك ما ثبت مستحيل لو ربنا علق الرهبة في قلبك انتهت القضية ممكن تجري من طفل صغير الثبات من عند الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا ده ربنا بعت تنبان التحرير ملائكة احنا مش شايفينهم وهم مش شايفينهم بس بيعملوا شغل كبير قوي بس هم ممكن يشوفوهم على فكرة بس لابسين زينا كده فعلا اقسم بالله ان انا سمعت في ميدان التحرير مثل هذه الروايات ان الاعداد بتبقى قليله واخوه بيجمعوا بعضهم يخشوا على البلطجيه بيجروا البلطجيه الاعداد ديت مش المفروض يجري منها بلطجي بس ربنا سبحانه وتعالى قادر انت شايف من منظورك ان انت صف وهو شايفك عشر صفوف لما تيجي تحقق الموضوع ممكن تلاقي الوضع ده هو كده فعلا هتقعد تفسرها تفسير مادي وورقة وقلم وحسابات دنيوية مش هتفهم حاجة مش هتفهم لأن اللي هو لغز لغز لأهل الدنيا فهذا الذي فعله فعله ربنا عز وجل لما تشوف كده في بدر في انجلوس في حطين في غيرها بقى خد هذه السنة وطبقها على كل مراحل التغيير كل ما حطها تلاقيها ثابتة سنة ثابتة حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم خير البشر سيد المرسلين يحتاج الى تثبيت رب العالمين سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا كل واحد يقول عن نفسه بقى يقول ان ربنا ثبتنا كان ممكن اصلا ما تاخدش القرار انك انت تروح اساسا ما تقدرش ما تاخدش القرار انك انت تثبت ما تاخدش القرار انك انت تتكلم تقول كلمه واحنا فين يا اخواننا ده اللي شفناه في ميدان التحرير دوت والله العظيم ده معجزه من المعجزات الحقيقيه يعني آية من آيات الله عز وجل ده انت يوم 24 لو انت بتتكلم على اي رمز من هذه الرموز التي اسقطها ربنا عز وجل هتتكلم وايديك على بقك بتخبيها وتوطي صوتك وتبص حواليك و... فاذا في غضون ايام قليله الاطفال الصغيرين والشباب والكبار والنساء والرجال المسكين ينفط على راسهم والفضائيات بتصور بيشتموا في راس الدوله مباشره عادي جدا وبيتكلم والناس لا بتصور بتتصور كده او ايه مش كده ما تصور يعني انت فاكر دي سهله لازم مش بتاعتك ما تقولش اصل انا جامد قوي جامد مين ما انت عايش 60 سنه هنا ما احنا شايفين هو احنا هنضحك على مين ده احنا خدنا ضرب كتير قوي يعني سنين طويله استحملنا ومش شجاعه يعني استحملنا لا ده احنا كنا بناخد على قفانا لا مؤاخذه يعني يعني اتبهدلنا بهدله ما- مش ما يصحش كده خلاص ما يصحش لكن حصل وايه مش شطاره بقى مش شطاره ده ربنا عايز ربنا يريد سبحانه وتعالى ان ان يثبتك في هذا الموقف خلي الموضوع لطيف جدا وانت بتهزر ارحل بقى ايدي وجعتني ارحل بقى عايز احلق و... يعني خ... يعني خ... الموضوع بسيط جدا يعني منين يا اخي جات لك روح الفجاعه ديت قدام فرعون معقوله يعني ازاي ده قبل كده بكام يوم لو امين شرطه صغير في... ما انتوا عارفين انتوا عارفين هو ناخد برضه بالتقية ونمشي جنب الاعداد برضه يا دكتور ناخد ال- ولا وربنا قال برضه ولا تلقوا بايديكم من التهلكه اقف قدام القطر يا دكتور ما لكن ربك قدير سبحانه وتعالى خلاصة الخلاصة ان هذا الترتيب كله عشان تعرف ان الذي فعل هو الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وهذا أمر مضطرد في كتاب الله عز وجل اقروا بقى كل الآيات القرآنية التي تحدثت عن حرب المؤمنين والكافرين تجدون نسبة النصر دائما لله وليس للمؤمنين مع ان المؤمنين ثبتوا حاربوا بس مين اللي ثبتهم ومين اللي خلاهم يحاربوا مين اللي سدد رميتهم هو سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت انت فعلا مسكت الحجاره ورميت بس مين اللي خد الحجاره والتراب ده وحطه في عين كل كافر مين اللي خد الحجاره من ايد داود عليه السلام عشان يحطها في عين جالوت لعنه الله مين اللي شق البحر لموسى عليه السلام؟ مين اللي خلى البلطجية يجري في ميدان التحرير؟ مين اللي خلى خلى خلى والله ما يمكن بحال من الأحوال أن تفسر ذلك بتفسيراتك المادية فتعجز وستضطر أن تقول فعل ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يؤمن بها المؤمن والكافر كل الناس ملاحظة شفتوا علمانيين والله العظيم في ال... في ال... ال... وسائل الفضائيات بيقولوا هذا الكلام لا الحقيقة وربنا هو اللي كرمنا ما يقدرش يخالف في حاجة زي كده ارجع بقى اسقط هذه الامور على الثوره المصريه السنن اللي قلناها ديت من حيث تكره لا من حيث تحب من حيث لا تحتسب لو انت خارج يوم 25 يناير رافع يفط عايز بعض الاصلاحات طموحك ايه الاصلاحات واحد قال لك ده هيطلعوا لنا امن مركزي ومعاه قنابل مسيله للدموع احتمال يضربوا علينا رصاص حي هتقول الله ما شاء الله جميل قوي تفرح تكره طبعا طبعا تكره وده طبيعي انك تكره ومش بس بتكره عشان انا هموت انا اقول مش مشكله اموت في سبيل الله لكن المشكلة إن مش هنتحقق حاجة من مطالبنا وهنقهر تاني والثورة هذه ولا المسيرة هذه لو قتلت في نهجها أحبط المصريون ممكن الإحباط ده يستمر 20 30 سنة كمان ومش عايز كده طموحك بس اسمع مطالبنا حقق منها ولو 3% نتناقش نتحاور خليهم يتسلوا ماشي يا عم هو اتسلى هو كل واحد بيتسلى دلوقتي ما- ده احنا ما كناش عايزين كده ساعتها والرد بتاعه ده اغضبنا وكرهناه شوية كده وفتحوا علينا ال- النيران والرصاص المطاطي وبعدين الحي والمولوتوف والبلاوي اللي شفتوها دي كلها فرحنا حزنا بلا شك كرهنا ذلك حالة الشعب المصري كلها كانت حالة مكتئبة للغاية فعلا كل الناس كانت مهمومه ومش عايز انت الكلام ده كله لكن الكلام ده كله عمل لك حاجات مش في ترتيبك لما طلع لك الشرطه وضربك استفز الناس بدل ما المسيره فيها 20000 ولا 30000 بقى فيها نص مليون و700000 ومليون وبدل ما هي في محافظه بقت في عده محافظات استفزاز انت ما استفزتوش عشان يعمل كده ربنا هو اللي خلاه يعمل كده انت مش عايز انت بتقول له ارحمني انا بني ادم ليا حقوق انا ما بطلبش حقك انت انا بطلب حقي انا وبمنتهى الادب وسلميه سلميه يضربوا بسلميه سلميه سلميه سلميه لاخر لحظه مش عايزين نحارب ولا عايزين نقاتل ولا عايزين نقف ولا يقولوا شجعان ولا يقولوا كذا مش عايزين ده كله عايزين حقنا وخلاص ونمشي وربنا يراكم ترتيب تاني ايه رايكم يوم ما سحب الشرطه وفتح السجون من اكثر لحظات الكآبه في تاريخ هذه الدوله راجعوا كده قصه مصر من ساعه من ساعه رمسيس الكلام ده ما يخطرش على بال الفراعنه القدام لا لا لا لا لا خالص ده شغل كبير قوي ده شغل عالي عارفين طبعا النقطه كلها بتاعت ابليس مع حبيب العدل او مع اي حد بقى اللي بيقول له انا عايز اعمل في المصريين قال له اعمل كذا كذا قال له عملت اعمل كذا كذا قال له عملت اعمل كذا قال له عملت قال له طب وبعدين ده انت مشكله طب تعمل ايه؟ قال له تعالى بقول لك هعمل ايه؟ وقام جاي موش في وشه قال له لا اتق الله لا مش كده مش الدرجات دي يعني فابليس بيقول حبيب عبدك الله ما ينفعش ده فعلا اللي حصل والله العظيم دي فكره لا يمكن تخطر في دماغ ابليس الدين بتاعتهم الدين عندهم ده اعداد خاص جدا في جزء من الدوله كبير مدينه نصر صفوة الشريف بقى والحاجات اللي- التحابيش دي فعلا ده اعداد مش ممكن حد ده ايه ده ده ده جنون ده ده مختل عقليا اللي فكر في هذه الفكره يفتح السجون يطلع مساجين ويسحب الشرطه انا اسود ايه ده؟ ايه التفكير ده؟ كلنا كنا مكتئبين والتلفزيون طبعا المنافق بتاعنا ولسه منافق لحد دلوقتي هو منافق على الناحيتين منافق مع حسني مبارك ومنافق مع الثوره وهيفضل كده على طول على فكره الله دي هي نوعيات لازم تتشال النوعيات بعد كده نبقى نفكر في نظافه التلفزيون المصري أه والله عشان بس ما تطمنش والسلام ده تقول الحمد لله الثوره طلعت ودخلنا التلفزيون لا هو مدخلك عشان حاجه معينه برضه خلي بالك وحط عينك في راسك كده واسمع كل كلمه وحللها لان النوعيات دي مش نوعيات نظيفه خلي بالك فطلع التلفزيون وكل شويه استغاثه من رود الفرج استغاثه من مش عارف من اسم قصر النيل استغاثه من عارف من 6 اكتوبر مجموعه من البلطجيه دخلوا على كذا مجموعه من المجرمين يشيع الاعلام عمدا الفزع في قلوب المصريين هذه جريمه والله العظيم جريمه والكلام ده كله حتى لو صدق وكان بيحصل المفروض ما تقولوش كده على التلفزيون تعمل حرب نفسيه على الشعب وانت مين؟ انت مش جزء من الشعب والناس دي جايه منين مش عارف طقم اللي عمل الخطه دي جاي منين؟ مش من اهل البلد ديت مش بني ادمين كوكب تاني ما نعرفش لكن عملوها كنا احنا مكتئبين لكن الاكتئاب ده كله كان تدبير من رب العالمين سبحانه وتعالى لما حصل هذا الموضوع 24 ساعة وابتكر في هذا البلد الأمين في هذا البلد الطيب مصر موضوع اللجان الشعبية ده مش لنا يا اخوانا اطمنوا بتقول لي اصل بس ما أنا- احنا عايشين برضه في البلد من زمان بلطجي بيخش الشارع كله بيقفل خلاص كله يخش بقى بيته وما تعرفش قدامه اللحظات ايه اللي بيحصل في اللجان الشعبيه اللي حصل ده ومش مجموعه من الشجعان نزلوا يحموا البيت بتاعهم الشعب كله نزل الله اكبر بدون ترتيب وبدون ت- اعداد ولا خطه ولا محركين للناس ولا اجنده اجنبيه ولا اجنده اثيوبيه ولا اي حاجه ناس نزلت ايه التوافق العجيب ده ايه الثبات اللي في قلب الناس ده ما ينزل الناس كلها تحمي بيوتها وكل واحد ماسك شومه واللي ماسك سكينه واللي مخترع له يعني جهاز يحارب هتحارب مين؟ حرب البلطجية ورجال الأمن اللي لابسين لبس مدني بيخشوا على البيوت يسرقوها زي ما كانوا بيسرقوها قبل كده لما بيخشوا يعتقلوا واحد اه ما هو هو هو نفس الشخص فهتحارب هتحارب دول اه هتحارب ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة هذه الأزمة التي أحدثها هذا المجنون اللي فتح السجون وسحب الشرطة هذه الأزمة خلت الشعب المصري يكتشف إنه ممكن يدافع عن نفسه وعمره ما كان يكتشف هذا الاكتشاف لولا هذا الحدث وده مش ترتيب بني آدمين ده فعل رب العالمين سبحانه وتعالى رب العالمين هو الذي يدفع هذا المجنون ليفعل هذا الفعل زي بالظبط ما دفع أبو جهل اللي يخش موقعة بدر والناس بتقول له بلاش خلاص ما القافلة عدت لازم أخش بدر يا عم نجت القافله ودول اهلنا واخواننا وحتى لو كانوا مسلمين ما هو ابناء العشيره لازم نخش بدر عتبه بن ربيعه يقول له اجعلها في رقبتي انت مكسوف ترجع قول لهم عتبه بن ربيعه اللي رجعني والله يقول له انت مستحي اجعلها في رقبتي وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشوفهم من بعيد شوف بقى شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم هنا كبشر وليس بوحي كبشر يقول ايه ان يطيعوا صاحب الجمل الاحمر يرشدوه يعني هو نفسه ايه يرجعوا مش عايزين حرب حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم مش عايزين حرب سلمية سلمية ابو جهل يصر ابو جهل بقى ابو جهل اصر وفتح السجون يفرق ايه؟ يفرق ايه؟ ابو جهل بتاع مكه ما عملش كده والله العظيم ما عمل كده ابو جهل كان محترم كان محترم دخل على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدرش يخش الا لما يخبط ايه الحكايه عشان تكون في مرأة جوه ولا متكشفه ولا حاجه ما اقدرش انا وهو ملحد بيسجد لهبل بس محترم مفيش كلام اما بقى يلا خير ان شاء الله رب العالمين هتبقى الايام اللي جايه احسن بس خليكم محافظين على مكاسبكم ديت اكتشفت انك بتعرف تدافع عن نفسك دافع عن نفسك على طول ما تسيبش حد يضربك من غير ما تتكلم ما تسيبش اخوك يتاخد من غير ما ترفع صوتك ما تسيبش الدرس يتمنع واحنا ساكتين ماشي هنعمل ايه قدر الله وما شاء فعل والله كان نفسنا نسمع كلمتين حلوين طب عمرو دياب بينزل في الغردقه بيتجمع له 100000 200000 مفيش مشكله ولا امن ولا غير اما يتجمع 3000 4000 في درس هذه خطر على الامن القومي هذه انتوا عارفين اليهود بيراقبونا وامريكا ومش ع- يا عم لا حول ولا قوه الا بالله والرئيس مبارك يعند ويعند ويعند في ثورتنا وعنده ده مصلحة وكلنا كارهين عنده يقول لك معايا دكتوراه في العند ماشي يا عم واحنا نقول يا رب كان بس ماجستير ولا بكالوريوس ولا دكتوراه عشان هو في ترتيب هو بيعند وكل ما يعند اكتر كل ما انت تاخد اكتر سبحان الله طب اخليه مش عنيد خليه راجل حبوب كده لطيف انتوا عايزين مطالب حاضر يا اخوانا تاخدكم مطالب عايزين ايه؟ قانون الطوارئ طب نعدله شويه طب ماشي بس الحقنا شويه طب البطاله نقللها طب مش عارف السرقات هنقلل السرقات شويه طب اتكلم معانا لا هو كده هو كده هو كده الدنيا ولعت وانت كاره ومش عايز من حيث لا تحتسب وكل يوم يحصل لك شيء جديد ربنا يكافئك بيه وانت مش مرتب له الاعداد بتاعتنا القوى اللي بنقول عليها قوة غير متوازنة مش دي سنة قلناها السنة الثانية تباين القوة انت داخل اعزل مسكين معكش غير يافطة رافعها ولا شايل في جيبك حجر ولا معاك مقلاع ولا سكينة ولا أي شيء اللي بيحاربك زي ما انتم شايفين قوات أمن مركزي وأمن دولي وبلطجية وجمال وخيول وسنج ومطاوع وحجارة مش بيحدف الحاجات بيزقلها متدرب على البلطجة محترفين ومولوتوف وفلوس فلوس كتيرة فلوسنا بيحاربونا بيها رجال الأعمال كبار واقفين ورا البلطجية دول بيدفعوا لهم وبيدفعوا للشرطة وبيستوردوا القنابل اللي اترمت دي made in USA جايبين نوع كويس مش صيني لا لا لا لا لا ما فيش ولا قنبله صيني اترمت هنهرج الصيني نرميه على اسرائيل عشان بيضرب عندنا بعد كده لكن هنا لا made in USA اموال ضخمه بتنطق وخلاص احنا قلنا ده ده انت بتحارب دوله انت مين انت؟ عدد قليل وبسيط ده احنا طلعنا مظاهره مليونيه ايه يا عم مليونيه ما تنساش نفسك تعمل ايه مليونيه لو رمى عليك قنبلتين في ميدان التحرير ولا ثلاثه يعملها ما هو بيعملها هو المجنون الثاني اهو بيعملها في في في, في ليبيا بيضرب بالقنابل بالطيران مدنيين ده ده فعلا اختلال عقل تماما واللي مختل اللي بيضرب هو كمان ال- الطيار ده اللي بيضرب الشعب بتاعه مين الطيار ده انا مش فاهم جايب طيارين منين دول هو ممكن فعلا يكونوا كلهم مرتزقه من بره مش ممكن واحد بني ادم يعمل كده لكن بيحصل كان ممكن يحصل كده برضه وزي ما اتسحلت قبل كده مظاهرات كتيره واعتصامات كتيره ووقفات كتيره ما احنا بنقف بالنا سنين عادي بنتسحل دي كمان لكن ربنا بيخطط وبيدبر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فعلا عند ورا عند ورا عند لحد ما العند وصل مدى يوم الخميس 10 فبراير اتنقطت انا يوميها انا اتنقطت يوميها والله امي كانت قاعده جنبي مش فاهمه ايه اللي بيحصل عندي تغيرات انا بسمع الخطاب بتاعه ومتوقع ان انا يعني رغما يعني عن حبي لهذا البلد هضطر اتنحى رحمه بكم انا قاعد لحد سبتمبر يا رب احنا بنتكلم ايه بالظبط انا مش فاهم اللغه اللي اهو انا فعلا كنت ماسك القلم عشان اكتب مقال رميت القلم دخلت انام ما عرفتش انام قمت اصلي ما انا ما فيش ما مش طبيعي اللي بيحصل ده واحد قابلني في ميدان التحرير يوم الخميس الصبح او الاربعاء الصبح قبل ما يتنحى بيومين بيقول لي يا دكتور امتى هيتنحى؟ قلت له انت لسه فيك نفس؟ قال لي اه قلت له يبقى لسه ده لسه مش هيتنحى دلوقتي هيتنحى لما يتقطع نفسك مش عشان هو عنيد لا عشان هو ده الترتيب الرباني ازاي الترتيب الرباني اصل ربنا بيقول سنه جميله قوي في القران الكريم حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله أكبر جميل جميل لسه فيك نفس لسه قاعدين عنده خطاب الخميس بالليل نفسنا كلنا اتقطع بعد الخطاب ده والله انا قلت لواحد قلت له اللي عملناه في 18 يوم ردوا لنا في الخطاب ده شغل ما شاء الله يعني عقلية فظيعة يعني واللي ساغ له الخطاب كمان برضه راجل فظيع مش هقول مين بقى مش هقول مين عشان مش عارف لازم تكتب كلمات معروفة بس الله أعلم ده بالذات مين اللي كتبه بس ناس محترفة دارسة نفسيات وعارفة ازاي تحبطك طبيعة الشعب المصري دارس علم عقول عقول مدبرة فيهم واحد يقول لك هذا الرجل الذي يستطيع أن يقنعك بالشيء وضده هو كده يقدر يقنعك بالشيء وبعدين بعد ما اقتنعت يقوم جاي يقنعك بالشيء اللي ضده من قوة الجدل في ناس كده أوتيت الجدل والحجة والبيان يقنعك بالشيء وعكسه بالحق والباطل مفيش مشكلة عنده أدلة لكل حاجة فاتنقطنا كلنا هنعمل معاه ايه مش عارفين نعمل معاه ايه خرجنا لما دخل في روعنا هذا الشعور والله انا اطمئنيت قلت الحمد لله بقى مصر قريب قربت قوي ما دام العمليه زنقت كده يبقى ان شاء الله قربت قوي وثاني يوم سمعها ما شاء الله يوم الجمعه بعد خطاب اللي عطنا ده على غير حساباتنا يعني لما قال الخطاب ده الخميس وقال لك انا قاعد في سبتمبر وفوضت لعمر سليمان والقصص دي كلها ايه اللي حصل؟ احنا قلنا على الاقل قدامه اسبوع اسبوعين ثلاثه احنا قاعدين بقى مش متوقعين تاني يوم على طول اما كلمت الخطاب بتاع امبارح لو انت ناوي تمشي النهارده ما تعرفش بقى بس عشان يثبت لك هذه الحقيقة قوتك انت ضعيفة خلاص انت مش قادر نحن نقدر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا اله الا هو سبحانه وتعالى النتائج يا اخوانا كان حلمك اصلاحات مش حتى انه يتنحى ما كنتش عايزها دي مين كان عايزها في 25 يناير؟ ده احنا كان طموحنا الكبير ان هو ما يترشحش مره ثانيه في سبتمبر وطموحنا الاكبر بقى انه ما يورثش ابنه جمال مبارك يجي ربنا سبحانه وتعالى بهذا العند وهذا التصعيد الذي نكرهه يدينا نتائج عجيبه جدا اتنحى مبارك واتقفل ملف التوريث وهو ماشي يعين عمر سليمان نائب رئيس جمهوريه عشان ياخده معاه ايه ده جامده دي قوي بصراحه يعني هو لما تعين نائب رئيس جمهوريه اكيد كان مروح البيت مزقطط بيقول لمراته خلاص الحمد لله اتسكت عيننا نائب رئيس جمهوريه والناس كلها كرهاه فممكن انا خلاص اهوش اتاري ربنا بيعده عشان معاه بالمره وقاعد طب امشي بقى خلاص كفايه لا انا لسه قاعد ليه قاعد عشان اخلع لك اللي مش هتعرف تخلعه انت شيل جمال مبارك من الحزب طب نشيل كمان احمد عز من الحزب طب نشيل مفيد شهاب من الحزب بعد شويه حبيب العزمي طب نحاس حبيب العزمي طب شيل زكريا عزمي طب فتح السرور الله يا ايه اللي بيحصل صفوه الشريك احنا نتخيل كده ارجع لبدر انت عايز ابو جهل بس الوليد بس اي واحد كله خير شال لك النظام كله حتى الاعلام الصحراء بتوعه فضحوا لك فضيحه عالميه والله العظيم لو في واحد طفل ماسك الاعلام المصري في 18 يوم ما يعملش زي ما عملوا كده طفل في كي جي 1 او 2 لا عدى بقى على دراسات اعلام ولا شاف حاجه ولا يعرف نفسيات ولا اي حاجه خالص ما يعملش كده ما يعملش مجموعه من المتخلفين عقليا فعلا والله العظيم ده انا واطمئت انا برضه بس انا مش فاهم اتاري ربنا بيفضحهم ربنا لما يفضح فضيحه على مستوى بقى ويسخر لك الجزيرة بي بي سي ما تقولش برضه ده الاستعداد قطري برضه ضخم عالية والناس دي والله ده تفسير ربنا سبحانه وتعالى عمركم شفتوا حدث في الدنيا كلها ايا كان هذا الحدث 24 ساعة بس مباشر عليه مفيش ولا خبر غير الموضوع ده مفيش ولا برنامج اللي بيحصل كده في مين بيعمل كده في الدنيا على كبرى أحداث الدنيا ما شفنا أحداث في أمريكا وأحداث في اليابان وأحداث في الصين وأحداث خبر اه اديله تحليل واديله آه، محللين يجي يتكلموا برنامج ولا برنامجين ولا عشرة بس الدنيا ماشية الدنيا وقفت عشان تفضح الإعلام المصري الشرطة عجرفت سنين طويلة جدا جدا كان لازم تتكسر الشوكة ديت يجي يسحبها والناس تدافع عن نفسها ويجي ضابط الشرطة بعد كده معدي في لجنة شعبية يقول له الكارنيه الله العظيم هذا كان في لجنة شعبية جنب بيت عندنا ضابط معدي في عربية بوكس لجنة شعبية موقفاه الكارنيه والعربية تتفتش قال له انا ضابط ضابط مين؟ كارنيه كارنيه طلع الكارنيه طلع الكارنيه وقفوا العربية دخلوا الناس يفتشوا العربية البوكس كنت أسلحة ولا حاجة جايز عربية الشرطة شايلة سلاح طب ما كارثة المصري يكون سلاح ميري ففتشوا العربية بعد ما فتشوا العربية قال له الحزام مش لابس الحزام والله العظيم فالراجل الظابط ضحك الواد ما ضحكش قال له الحزام هنهرج احنا هنا باللجنه الشعبيه ولا ايه؟ هذا كلام شغل كبير التلميذ ب 5 جنيه فاكرني امين شرطه انا لا لا حزام لبس الحزام والله اقسم بالله لبس الحزام وكمل بيدعي ربنا ان نجاه من اللجنه الشعبيه الحمد لله ده مش شغلنا يا شباب والله ما شغلنا هذا فعل الله عز وجل لازم تكون عندنا هذه القناعة التركيبة دي التركيبة دي عشان نفهم المعنى ده النتائج اللي حصلت مين كان يحلم ان النتائج بتاعت مصر في غضون ايام لا اقول شهور او سنوات قبل ما يبقى اعلامنا اعلام صحيح وجميل والدعاء يطلعوا يتكلموا والعلماء ينتشروا اذا بليبيا تتحرك عارفين يعني ايه ليبيا؟ عارفين قذافي 42 سنه بيعمل ايه في البلد دي؟ يعني احنا عندنا برضه شويه حريه بنتكلم والله عندنا شويه معارضه وعندنا حركات آه، اسلاميه وعندنا يعني بنطلع نخش السجن ونطلع تاني وك... في هات وخد هناك خد بس مفيش هات خد بس 96 حصل تمرد في السجن سجن مسلمين في طرابلس حصل تمرد ما بياكلوش ومزنين عليهم ومفيش قضايا كلهم محكومين من غير قضايا قاموا ماسكين حارس واخدينه رهينه وتمرد في السجن قال لك لا لازم بقى تحاكمونا اديني 10 سنين اديني 20 سنه بس اعرف انا قاعد قد ايه ناس كتير عندنا برضه محبوسه من غير حكم من غير حكمها مجرم اديله انما يعني بعد كده قاعد كده وخلاص اتنسيت فقالوا لا فبعت لهم واحد يعمل مفاوضات هاتوا السجين الحارس يعني ده ونعمل مفاوضات ونعمل حوار معاكم بقى ادولهم الحارس بعد ما ادولهم الحارس جاب السلاح الثقيل والخفيف وفتحوا على سجن بوسلين 1200 قتيل في يوم واحد 1200 قتيل هذا القذافي كان احد اخواني الدعاء من سنه كده راح لليبيا من كام شهر مش هقول لكم اسمه بقى متفائل جدا وراجع يقول لي ما شاء الله فتح كبير والناس ما شاء الله راجعه للاسلام وابن القذافي ده ما شاء الله عمل كذا وكذا الدنيا نورت يا دكتور قلت له انت بتتكلم عن مين؟ مش دي ليبيا اللي جنبينا هنا من ناحيه الغرب وكنت جاي من بلجيكا ولا حاجه قال لا ليبيا قلت له لا ازاي مش ممكن دي مش سنه قال لا لا لا لا احنا متفائل جدا و... قلت له مستحيل ده قذافي انت نسيت اخوانك عملوا فيهم ايه؟ يا في السجن يا تحت الاسفلت عارفين بي- بياخدوا المعترضين بيقتلوهم في الطريق الصحراوي في وسط الصحراء يحفروا في الاسفلت ويدفنوه ويسفلتوا تاني اختفى مفيش قبر اصلا تروح له فيه دور بقى في طريق الصحراوي هو ده ليبيا هو كده شوف ليبيا اتحركت من ايه اين حركة الدعاة في ليبيا ولا حركة المعارضين ولا فين يا اخوانا الكلام ده كله هذا فعل الله الكلام ده فعل مباشر اللي حصل في مصر واللي حصل في مصر رد فعل لتونس وتونس اللي حصل احنا مش فاهمين حصل ازاي ولا هتفهم الا ان تفهم وما النصر الا من عند الله تونس قصه لوحدها اقروا كتاب قصه تونس لو عامل كتاب اسمه قصه تونس شارح تونس مستحيل يجي على ذهنك ان الناس بتقوم لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى وادي اليمن وادي الجزائر وادي المغرب بكره سوريا وبعده كذا هتشوفوا الكلام ده كله ان شاء الله هتشوفوا الخير كبير قوي قوي لان اللي بيرتب ربنا سبحانه وتعالى مش احنا النتائج اكبر بكتير قوي من تخيلاتنا خلاصة هذا الدرس بعد ما عرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو المحرك لكل هذه الامور لازم نعمل اربع حاجات كل حاجه منهم محتاجه مننا درس ان شاء الله منفصل الدروس القادمه باذن الله التراك الجاي واللي بعده واللي بعده ان شاء الله باذن ربنا يعني يطول اعمارنا في طاعته سبحانه وتعالى اول حاجه انك تشكر الله عز وجل شكرا كثيرا طويلا ده انواع الشكر المختلفه وده درس لوحده ازاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى اوعى بعد ما ربنا ادالك تديله ظهرك وتقول له خلاص بعد ما اتنصرنا سيبني بقى انا اعمل حياتي زي ما انا عايز خليني بقى احط القانون بتاعي انا خليني امشي بطريقتي اصل المناهج دي كانت مناسبه لفتره سابقه دلوقتي احنا تحضرنا وعشنا في ظروف جديده نحط مناهجنا بمزاجنا اوعى تعمل كده اوعى كن ناكل الجميل لا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قصتين يعني ماساويتين دنيا واخره فاول شيء الشكر لله عز وجل الشيء الثاني مهم جدا جدا الاطمئنان للمستقبل هيقعد يقول لك اصل حاملة الطائرات الامريكية واقفة قدام بورسعيد اصل مش عارف اليهود محركين قواتهم قرب الحدود اصل انا سمعت ان حسن مبارك لسه في شرم الشيخ بيتنفس تحت الماء وهيطلع بعد كده يعمل لنا مش عارف ايه في ثوره مضاده في جهاز امن دوله بيتكون بس على مستوى اعلى بقى في يا اخوان احنا قلنا فعل الله نصر الله مكر الله اذا كنا على هذا المستوى فهمنا هذه الحقيقه عيب تقول كده بقى شوف الصحابه في يوم الاحزاب كانوا بيقولوا ايه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما بعد ما شفنا اللي شفناه بعينينا اوعى بقى تقول اصل بكره في كذا وانا خايف ما خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ مش ربنا معاك؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا مش ربنا وراك؟ اما اللي مش مصدق في اللي جاي انا ما بقولكش معجزات السابق الحمد لله ان اطال اعمارنا حتى راينا المعجزات بام اعيننا وخبرناها ومارسناها وعشنا فيها ارجع كده الايام التحرير ولاحظ كده ملاحظات جميله لاحظ السكينه التي نزلت في قلوبنا هناك هذا سكينة فعشان ربنا عارف ان انت طالع لهدف نبيل مش عايز حاجة شخصية يديلك هذه السكينة نعمة تلاقي نفسك حواليك ظروف والله كان واحد بيسألني سؤال مجموعة من الشباب حواليا في ميدان التحرير يوم الخميس اللي بعده يوم الاربعاء الجامي دوت والرصاص كنا سامعين رصاص حي عن واحد بيسال السؤال وبرد عليه حكم فقهي واخدينه ولا حد بيعمل رص كده ولا حد بيجري طب نس... عادي جدا وكاننا سامعين شقشقه العصافير ما شاء الله رصاص حي الرصاصه تضرب تون تتسرع في الدقي مضربه في التحرير والله فعلا عادي جدا الناس واقفه سكينه متعه اللجان الشعبيه قعدت في لجان شعبية في مدينة نصر وقعدت في فيصل قعدة لطيفة جدا ما فيش شومة في ايديك معاك سكينة لطيفة من المطبخ فطور حلو او جايب الاريال بتاع التلفزيون بس العمود الرئيسي بتاعه من اسنان مطلع كل واحد مخترع له سلاح انت منتظر مين؟ منتظر يخش مجموعة بلطجية قلوبهم ميتة وقعدت تتسامر وتضحك واللي بينزل شاي واللي بينزل سحلب وكبتدي و... في ناس كانت بتنزل ضمنه وطاوله بس احنا قلنا مفيش داعي لازم تخيل خلينا مع ربنا فالناس سكينه اخت من اخواتنا ترى من- وانا داخل ميدان التحرير احد الايام قبل التنحي المبارك بثلاث اربع ايام كده واحده من طنطا ومعاها مجموعه اخوات من طنطا كانوا جايين يعني من ميدان التحرير فخرجوا مكتئبه قوي ميدان التحرير فشافتني بره فوقفتني يا دكتور مش عارف ايه انا مكتئب وحالتي كذا وكذا واللي معاها كمان مكتئبين كلهم مكتئبين خير قالت لي دخلت جوه لقيت ال- احنا في طنطا شادين ما شاء الله و- واسلاميه اسلاميه لا شرقيه ولا مهلبيه قاعدين يعني قاعدين بقى ايه ده يعني شادين جامد وانتوا هنا في الناس عايز دخلنا فشار بقى وط- وطاطا وناس عماله ماسكه الجيتار وتدي اغنيه واحد بيعمل شعر واحد ماسك عراس بيلعبها وماسك شعر عايز احلق و- ايه دخلت مولد سمعت بس فتح عينك تاكل ملبن مرجحه صغيره كده ولا هو ده اللي كان مصر ده التحرير خارجه مكتئبه بتقول يا دكتور كده الوضع ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا في التحرير هنا ده انا جايه ما مس... التحرير ده والفضائيات كده بتنقل قلت لها هذا من فضل ربي قالت لي قلت لها الناس دي لو شد على طول الشد عندنا غير عندكم مستوى البلطجيه في طنطا مختلف طبعا عن مستوى البلطجيه عندنا فينا على الحرفيه عاصمه طبعا مهتمين بيها وكلام من ده فعندنا مستويات فالشده اللي عندنا كانت جامده قوي فلو فضلنا شادين كده على طول مش هنكمل المشوار فربنا بيريحنا والله قلت لها هذا من فعل الله عز وجل وربنا جايب لنا طوائف مختلفة تدبير يقول لك ما هو في ناس هنا علمانيين وفي ناس رقاصين وفي ناس كذا وهذا تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى عشان لو كانت طائفة معينة أولا أدي يا عم إسلامية إسلامية أدي إخوان مسلمين أدي مش عارف إيه جمع بقى العالم كله بالطيران نضرب ومحدش هيتكلم أدي صداق اسمه فسوريا حافظ الاسد عملها حماه وضرب بالصواريخ والدبابات ولا حد فتح بقه في الدنيا وادي الجزائر اغتالوا الثوره فيها بانتخابات النازيه سنه 90 ولا حد اتكلم في الدنيا ومشيت الدنيا وبلطجوا على كده وادي ليبيا بتتضرب فكان هيحصل كده فربنا عمل الكوكتيل الغريب ده دول مش جماعات اسلاميه مش مع جماعات اسلاميه في الجيتار بيعمل ايه بيه ده؟ مش مش متوافق وشتايم وناس بتشتم بعضها بالاب والام ايه يا عم المنظر ده؟ كل دي تمثيليه لا ده ده دول فعلا ناس خليط ومسيحيين بيصلوا قداس ومسلمين بيصلوا الجمعه ايه التركيبه دي؟ تركيبه غير هو عنده اجنده الحرب الاخوان المسلمين وعنده اجنده الحرب السلفيين وعنده اجنده الحرب المسيحيين وعنده اجنده الحرب ال- العلمانيين والنصريين والشيوعيين لهم كلهم مع بعض اعمل ايه؟ اتشل تفكيره والله عشان اكلمهم باي لغه ده الاعلام هيقول ايه طيب؟ متطرفون ادي يا عم اتفرج ناس بترقص اهو رقاصون ادي الناس بتصلي اهي ما هو ف- اهو ده ترتيب ربنا السكينة نزلها على الناس و- من اسعد لحظاتنا كلنا بيقول لك اللي بيخش ميدان التحرير مش عايز يطلع مش عايز يطلع فعلا ف ده ترتيب ربنا سبحانه وتعالى اللي شفناه السكينة شفت حاجة غريبة جدا على ايدي والله العظيم الناس تبقى تعبانه ومرهقه وفيها شيء من الاحباط نتيجه العند المتكرر والمتطاول واطلع اقول الكلمه واقول للناس يا جماعه افتكروا ربنا سبحانه وتعالى تعالى ندعي ينزل المطر والله العظيم كذا مره مش مره واحده وينزل مطر خفيف مش مطر مؤذي يخلي الناس تمشي مطر خفيف يقول لك ان ربنا معاك وان الدعاء مستجاب دي مش بتاعتنا والله كان بينزل بردا وسلاما علينا جميعا مطر خفيف لطيف انا فهمت الايه والمطر اللي نزل على اهل بدر كان كده يثبت به الاقدام تثبيت الاقدام مش بس زي ما بنقرا في كتب التفسير احيانا ان الرمل بقى مش عارف لا ثبت الاقدام وقفت وقلبك جامد معاك ربنا آية جدا شفنا هذا المطر شفنا ناس نايمة النعاس ده التحرير عادي جدا مستلقي جدا مع ان المنطقة كلها متلبسة من هنا ومن هنا دي نايم عادي خيام كتيرة وحفلات قمر اللي شاف ده كله لازم يطمئن لبكرة فدان هو مع ربنا سبحانه وتعالى لازم تشكر لو شكرت صح هتمئن لبكره النقطة الثالثة خطيرة جدا اوعى تغفل عن درس احد درس احد ربنا حقق النصر كاملا للمسلمين وقاموا ناسيينه في لحظة قام رايح كل شيء انت ده النصر بتاعك دلوقتي مش تمسكوا انك تفضل مصحصح وكل يوم تعمل مظاهره مليونيه واسلوبك النادي برضه وكانك ما فهمتش الدرس امسكوا انك تفضل مع ربنا سبحانه وتعالى فيظل معك سبحانه وتعالى ملهاش حل الا كده كلما ازددت اقترابا منه كلما ازداد نصرة لك وتثبيتا لك وعونا لك على عدوك احذر من احد كل واحدة من دولت لها درس منفصل انا بدي كده رؤوس افلام الامر الاخير مهم للغاية لغة الخطاب لازم دلوقتي نشوف لغة الخطاب المناسبة لمن خرجوا من ميدان التحرير مرفوعين الرأس ايه لغة الخطاب لغة الخطاب تقول له اوعى تتغبط مش اقول له ما شاء الله اعمل له افراح زي ما بيعمل في التلفزيون المصري مش حاجه التلفزيون المصري ومصر هي امي وحبها وفرحانين لا مش دي خلي بالك لغه الخطاب انك انت افهم حجمك واعرف ان ربنا هو اللي نصرك وراجع سوره الانفال اللي نزلت لتخليد ذكرى بدر مش هتلاقيها ازاي تخلد ذكرى المؤمنين الا في مواضع قليله للغايه بالعكس بتنتقد المؤمنين اول ايه يسالونك عن الامثال ادي يا عم الناس اللي انتصرت يسالونك عن الامثال لغه الخطاب في غايه المهم لان انا لما اقعد انطق في الشباب انطق هيفرقع في الاخر فرقع في الاخر مفيش نصر بقى كل المكاسب اللي انت اللي انت كده مش هتحصل عليها من مصلحه الثوره انك انت تقلل من نفخة الناس كل شوية عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل الذي عمل هو الله عز وجل والذي ثبته هو الله والذي أخرج الفكرة في أذهانهم هو الله والذي أخرج الأفكار الضالة في في أذهان أعدائهم هو الله والذي ألقى الرعب في قلوبهم وتنحوا وتخلوا وحاسبوا أنفسهم ودمروا كيانهم ومعبدهم هو الله عز وجل إذا ضاعت هذه المعاني كل شيء هيضيع وهنقعد قعدة تانية نقعد نندم حظنا يا ريتنا ما عملنا. وربنا رجع لنا تاني يا عالم يرجعها امتى تاني؟ فرصة كبيرة قوي اوعوا تضيعوها. لغة الخطاب لازم تكون على مستوى الحدث. لما بتكلم ناس منكسرة مهزومة ليها لغة معينة. شرعيا يعني في القرآن والسنة ولما بكلم ناس منتظرة ليها لغة ثانية وسبحانك يا ربي والله كنت في عمرة في أول أيام الثورة كنت بدي درس الناس في في العمرة وبعضهم ما شاء الله حاضر معانا هنا في الدرس دلوقتي وكنت بكلمهم عن لغة الحديث مع المنكسرين لأن طبعا أول الثورة ضرب ضرب ضرب والناس كلها متألمة فبنرفع الهمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وكنت بقول بمثال تحرير ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون دي لغه خطاب لناس تعبانه منكسره اما المنتصر ليه لغه ثانيه برضه بالقران والسنه ومحتاجين نفهم الفرق بين اللغتين دول ومحتاجين في الاخر نفهم نفهم مغزى الحياه احنا عايشين في الاخر ليه؟ عايشين في الاخر عشان نمثل وعشان نعيش في شقة كويسة عشان ناكل أكل كويس بقى- وخلاص على كده وانتهى الملف والحمد لله عشت كويس ومت كويس لا احنا عندنا اغراض اخرى او غرض اخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لو غاب عنك هذا الهدف كل شيء راح منتصر بقى مهزوم ممثل مستضعف دولتك نظيفه ولا مش نظيفه اي حاجه من الحاجات دي مش هتفرق لو خسرت القضيه دي أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه أسأله سبحانه وتعالى ألا نغتر بانتصارنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وأن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا اخواني انا آخ- قبل ما اختم الدرس انا خلصت وعندي للاسف آه، مضطر انصرف سريعا مش هقدر اتلقى يعني اسئله من اليوم لان انا عندي مؤتمر تاني بس هقول فيه نفس الكلام فما تتعبوش نفسكم وتيجوا هناك يعني ف في آه، آه، امرين الامر الاول موقع صفحه في صفحه على الفيسبوك اسمها مصريون وندعم الثورة الليبية خشوا على هذا الموقع على هذه الصفحة هتلاقوا مواصفات لما يريده إخوانكم الداعمون للثورة الليبية قوافل يعني آه، بتطلع بإمداد مواد غذائية مواد يعني علاجية طريقة إعدادها شكل معين عشان نوفر عليهم جهد ما نودلهمش الأشياء أنت تعملها الباكج المناسب و و و طريقة الإعداد لهذه الأشياء موجودة على الصفحة خشوا وادعموا إخوانكم في ليبيا في ميزان حسناتكم إن شاء الله رب العالمين ديت نمرة واحد نمرة اثنين أتمنى إن أنا آخد منكم أسئلة كثيرة حوالين هذا الموضوع وحوالين الثورة المصرية بشكل عام حتى لو موضوع ما اتكلمناش فيه نجمع كل هذه الشبهات وهذه الاسئله وهذه المشاكل ونتناقشها مع بعض هنا لان المرجفون كثر ناس كتير اللي عايزين يوقعوا ال- ال- النتائج اللي عملناها كتير قوي فجمعوا الكلام ده كله وابعتوه لي على Islam Story dot com موقع قصه الاسلام بعتوا لي الاسئله ديت وانا منزل مقال جديد اسمه انها ليست فتنه الجزء الثاني خشوا قروه ان شاء الله وابعتوا لي الحلقات عليه واسئلتكم وان شاء الله نجاوبها في المره الجايه جزاكم الله خيرا كثيرا